فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الثامنة من حلقاتنا عن سلسلة السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزهى التسليمات من رب الأرض والسماوات وبعد العبد منا والمسلم منا قد يرى امامه في المجتمع امورا متشابكه متضاربه هذه الامور قد تصيب البعض منا بالاحباط وقد تصيب وقد تصيب بعضنا باليأس مما يرى من فساد الناس ومن فساد الزمن ومن انتشار الفوضى ومن بعد الناس عن طريق الله عز وجل حتى صار كثير من الناس ينظرون الى اهل المساجد والى الملتزمين في طريق الله عز وجل انهم اهل سوء وانهم اهل مصالح ذاتيه لا اهل مبادئ وللناس بعض من الحق بانهم يرون بعضنا يسيء الى الدين بدون ان يدري فربما يخلف الناس كلهم مواعيدهم ولكن عندما يخلف المحافظ على الصلوات في المساجد ودروس العلم وممن ينتمي الى ما يسمونه يعني بيسمون اسماء غريبه سموكوا دلوقتي التيار الاسلامي كويس الحمد لله ان احنا مش تيار مركزي ها ولا تيار شيوعي ولا تيار الفن نحمد الله اللهم اجعلنا من تيار المسلمين يا رب العالمين واجعلنا موجات متعاقبة من تيار لا شعار له إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احشرنا في زمرة الموحدين واجعلنا من هؤلاء يا أكرم الأكرمين آمين يا رب العالمين فلما تيجي الغلطة بقى أو خلف الوعد من واحد بيشار إليه بالبنان أن لا يروح المسجد في كل وقت وبيؤدي العمرة والحج ويزكي عن ماله و إلى آخره عندما يخلف موعدا هل مصيبته أو هل عذره أو هل أن يعيب الناس عليه كما يعيبون على كما يعيب بعضهم على الباقي في الشارع طبعا لا لأنه ألزم نفسه خطا فوجب عليه أن يلتزم بهذا الخط قد تضحك امرأة بصوت مرتفع في مكتب من مكاتب الموظفين او في الشارع لكن المخمرة او المنقبة اذا ضحكت بصوت مرتفع الا يثير هذا حقيقة الناس ضدنا يا من نقول اننا على الخط او نكاد طبعا بلا شك نظرتهم الى الملتزم غير نظرتهم الى غير الملتزم يعني لو واحده ولابسه بنطلون ولا جيبها الطياره بتندق لبانها في الشارع وصوتها مرتفع محدش عايب عليها صح ولا لا؟ لكن لما تبقى المحجبه والمختبره والمنقبه واخد بالك صوتها مرتفع يعلو على صوت الرجل او يعلو في الطريق العام حتى تنظر انت الى من يسير او الى من تسير وترفع صوتها عاليا فيثبت النظر فالإنسان المسلم يجب أن يراعي أن كل حركة محسوبة عليه لو وجدنا إنسانا لا يعرف طريقه إلى المسجد يجلس على قارعة الطريق أو على قارة من القرار واحد أو قاعد عليه امرأة اللي جاي شايف وقاعد عليه ما تفرقش لكن لو وجدت أنت يا من تحافظ على دروس العلم في المساجد ومن تسلك او تنقل عن مجالس العلماء اذا وجدوك جالسا على قهوة من هذه القهاوي ماذا يقال لك؟ سوف يعاب عليك صح ولا لا؟ ولن يعاب عليك هذا حق ولكن للاسف يخوض الناس بالاسلام يخوض الناس بالاسلام ولذلك كان الصحابه وكان التابعون من بعدهم يتاسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يكون ظاهرهم كباطنهم لازم يحافظ على المظهر العام عشان الناس ما تبص في عرضك ما يبقاش هو سبحان الله ينهى الناس عن شيء ويأتيه هو هذه هي الكارثة وقلنا ان الحكيم العربي يقول ان عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل يعني ايه عمل رجل في ألف رجل يعني انسان يلتزم بما يقول من غير ما يقول حتى رجل واحد مخلص بعمله محافظ على مواعيده ما بيعطلش مصالح الناس ان كان في ايده مشكله بيخلصها بفضل الله وبعدين سبحان الله يسعى مع الناس في الخير ولا يتكلم هذا عنوان طيب للاسلام هذا عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل يعني ايه؟ يعني منهم كام سنه بيتكلمونا عن الاستراتيجيه وعن مش عارف ايه هي وايه اخر المقط- المقاطع اللي اخرها اللي هي والدين مربوطه اياها دي ولا ينتظم واحد منهم او لا يستقيم واحد منهم على الكلام الذي يقوله يقول لك آه، انا ناصري اشتراكي يقول له يعني ايه؟ يقول له اصل الاشتراكيه كفايه وعدل يقول له أصل يعني ايه؟ واخد بالك؟ يعني تفضل انت تتساءل معه ها؟ تتساءل معه عن هذه الامور التي يتكلم لا تفهم منها شيء. فضلوا 25 سنه من ساعه انقلاب 52 لغايه نفس 67 بيدوروا على تعريف للفلاح. مين هو الفلاح؟ 25 سنه بيفسروا بكلمه انا لو سالتك بالله عليك مين الفلاح؟ اللي بيفلح الارض صح ولا لا؟ وهو انتهى الموضوع على كده لكن المبطله يفضل يجيبها يمين ويمين ولجان تنصب ولجان تجتمع ولجنه تحيلها لجنه ليه؟ عشان يعرفوا الفلاح الله طب يا اخواني انتوا بتعطلوا الناس ليه؟ وسبحان الله بتجتمعوا بتنصبوا على ايه؟ هذا كلام لا يغادر سلوكهم ولذلك يدخل في اذن ويخرج من الاذن الاخرى ولذلك الراجل بتاع الجزائر ده اسمه بندلة اتشهد واتركب سنوات طويلة فبدأ يقرأ عن الإسلام خلي بالك لما فضي يعني خلي بالك بعد ما قعد يقول الاشتراكية والاشتراكية قعد يتحدث عن ايه؟ يتحدث عن يت- يقرأ عن الإسلام فقال قبل أن يصل إلى الجزائر ولسه واصل من أسبوعين بعد أن كان في المنفى قال ضيعت شطر عمري كله بأشياء لا تمت إلى الحقيقة بصلة تسمى بالاستراتيجية وبالقومية ولا شيء يبقى إلا الإسلام وإلا كلمة التوحيد والعمل بها. بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد ما رفعوا شعارات ضخمة وقوية فالمسلم ما عندوش كده. المسلم يعمل زي سيدنا آدم ويرضى عليه. في غزوة خيبر حفر الدرع أو الدرع الذي يلقى به أو يلاقي به السيوف في المحارب العربي كان يمسك السيف في إيد والدرع أو الدرقة أو الدرع بالإيد الثانية علشان يلتقي يلقى عليها ضربات الإيه؟ السيوف. حفر درع أو سرت عليه. فبحث عن سرت فلم يجد. فلقي باب من ابواب الحلم وقع وراح جانب الباب وايه استخدمه كايه كدرع لان انس بن مالك يقول فلما انتهت المعركه وفتحنا خيبر حاولت حاول سبعة وأنا ثامنهم ده مين اللي بيحكي؟ لأن أنا يرضى عليه حاول سبعة وأنا ثامنهم أن نزحزح الباب عن مكانه فلم نستطع مش هنا بقى يعقد لجنه ونديله نجمه مش عارف داوود ولا نجمه عبد السميع لا القضية أن تلثم عليه خاف الرسول من هذه اللثمة أو من هذه الابتسامة حتى يكون ابتسامة إيه؟ فقرة وغرورة من تعريف أو خيلاء فالرسول بيلحق الصحابة لازم يقفل عليه الإيه؟ الباب أصل يا إخوانا ما تفكرش إنك تكبر من الشيطان لا الشيطان هو كيده إن كيد الشيطان كان إيه؟ ضعيفا لكنك في أحيان كثيرة أنت أضعف من الشيطان ليه؟ لأنه يعمل ضدك 24 ساعة متواصلة وأنت لا تعمل بالظهر لحظات. أنت تعمل ضده لما إيه؟ لما تندم تقول يا ابن الذين الشيطان الله يلذيه الشيطان ده أعوذ بالله ك- كلمة تقولها نفسه خلاص لكن هو قاعد يخطط قاعد إيه؟ يخطط وينظم فإن الحبيب خاف على علي من هذه الابتسامة يا علي نعم أأنت فارس العرب؟ يقول يقولون ذلك يا رسول الله. يعني إيه؟ يعني مش أنا اللي بقول. ها، ما ده مين اللي يقول؟ الناس. مش واحد قال أيوه طبعا أمال إيه؟ ما أنت مش شايف؟ وأنت مش شايف يعني أنت بتبص؟ أنت مش شايف بتكلم مين؟ كل الناس كده دلوقتي. كل ما تيجي تكلم حد يقول لك عارف أنا مين؟ يا ابني والله أنا يعني ما يهمنيش أن أعرف لكن إيه؟ ابوك تراب ابن تراب وانا ابويا تراب ابن تراب وكلنا كلكم لادم وادم من ايه؟ لكن تقول لي مين الكلام؟ تقول لي مين؟ يقول لك ده انا ابن الناس امال يعني ازاي ابن مين؟ ابن الناس بقى ويا ريت ال- ال- العلاقه دي تكون حتى في البيوت نفرض جدلا انك تزوجت من امراه لا تحسب الونسب معنى كده ان الست كلهم صبح وليل تقول لك انت لسانها ده ابن يا سيدي خلاص تعظيم سلام لحنايا ما انا اعمل له ايه طيب؟ خلي بالك يعني كل شويه هتعمل شويه تفكرها خلاص امر يقولوا به ليه؟ بعد 20 سنه جواز من الزوجين هي لو ما اتجوزتش كان هتنكس في بيت ابوها لكن عشان ما اتجوزت و... وركبت ودندنت رجليها حاجه بتتجنن لا ليس هكذا تكون المعاملات بين الناس لا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم واخيه المسلم. فسيدنا الحبيب انت فارس العرب يا علي وشجاعها يقولون ذلك يا رسول الله. قال هناك فارس خلف هذا الجبل. اتحب ان تلقاه؟ تحب تقابله؟ قابله يا رسول الله. فذهب. قال الفارس لعلي اتبارزني؟ قال له ابارزك. فبارز الفارس عليا فطلع الفارس عليا على الارض مع ان بيقال ان سيدنا علي لما كانت تعيه الحيلة في فارس كان يحصل ايه في الحرب ينزعه من قفاه من فوق الفرس فيرصه على الارض ربه يكون يكون فيها اجر يعني كان سيدنا علي لما واحد يتعبه قوي في المعركه يروح جايبه يقول لك هاخده من قفاه او ده بقى كان بياخده من قفاه بس لحقه حقيقي مش المنظر بتاعك انت يعني انت فوق قد كده وفي الاخر العرب قال ايه مالي ابقى وفحشا ايه جعجعة ولا ارى فحشا انا فرح فوق بس جعجعة بس مش شايف ده. ها ده كتير يعني ها هو عايز مندبه ويذبح فيها انا واخد بالك فسبحان الله سيدنا علي القوي ده اللي بياخد الفرس من على فرس ويرميه في الارض يكون اجله ليه الفرس طلع مره والثانيه والثالثه سيدنا علي قال لا الموضوع كتير استحلفك بالله ان تكشف لي عن وجهك فاذا بي رسول الله عشان تقف الامور عند ايه؟ عند حدودها لان ما يتركش الامور تتسع لان لو اشيع بين الناس ان عليا كان يستخدم ترسا عباره عن باب يعجز ثمانيه بان يحملوه فدي تبقى كده حتى قال رسل قائد ال- الروم يوما يا قائد الفرس يوما ل- لخالد بن الوليد يا خالد هل حقا ان الله انزل سيفا من السماء على نبيكم فاعطاه لك فما دخلت معركة الا وانتصرت وهذا من الشعور اللي عند الناس ايه؟ يعني هو مفيش معركة بيخش فيها الا لما ايه؟ يا طبيب بينتصر ازاي؟ قال لابد ان في ايه؟ حزب بينزل زي قضيه النهارده الناس الجن والاعمال واحد مش عارف يكره واحد في مراته واحد كل الكلام ده المسلم المسلم لا يلقي له بالا حتى وان كان حقيقة فما عليك الا ان تعتصم بالله عز وجل. من ذا الذي قال يا رب وخذله رب العباد سبحانه. من ذا الذي رفع يديه للسماء وقال يا رب والله سبحانه وتعالى لم ينصر. هو ارفع انت بس ايديك بالحاح وبالحاب وبتضرع وبتذلل وقل يا اني فقير اغنني اني ضعيف قومني اني مزلق تب علي وهكذا يكون دعاء لله عز وجل في كل وقت توجه الى الله باسمائه الحسنى يا غني اغنني فانا فقير يا قوي قويني فانا ضعيف يبقى اذا اذا اردت ان تسال الله عز وجل فلا تسال الا الله بس حد وبتوصى بينك وبين ربنا تقول عشان خاطر مين ولا علاء من اجل اسماء الله الحسنى وباسمائه سوف يستجيب الله سبحانه وتعالى فاللهم استجب لنا دعاءنا يا اكرم الاكرمين. فخالد بن الوليد تعجب قال ما ان ما انزلت ما سيف نزل من السماء وما سيف اخذته ولكنها دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجيبت ايه الدعوه من سيدنا خالد فلما راى عمر بن الخطاب ان الناس تفتن بخالد بن الوليد كشخص كشخص فعزله مش عشان الاسباب اللي في دماغك انت واللي بتقراها في كتب السليم لا عزل عمر خالدا رضي الله عنه لكي لا يفتتن الناس به لان الناس ايه بدات تفتتن بال- بالشخصيات ثم ان المرحله التي عزل فيها خالد كانت مرحله تستدعي السلم والمصالحات والمعاهدات فلم يكن خالد يطلب لهذه المعاهدات كل واحد له شخصية وله طريقة فكان أبو عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل كل هؤلاء كانوا يجيدوا التفاوض والسياسات والمعاهدات أما خالد فكان آه، كانت طريقته أو يعني شخصيته مجبولة على القتال وعلى المعركة فكان بيهون سبحان الله العظيم في سبيل الله سبحانه وتعالى ما يلاقي رضي الله عنه ورغم ذلك مات على فراشه وقال ما من آه، موضع في جسدي الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برف وها انا ذا اموت على على سريري موت البعير فلا نامت اعين الجبناء واذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تكون جبانا او كما قال ابو بكر رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة قس على وجهها احرص على الاخرة توهب لك الدنيا والاخرة احرص على الدنيا لن تأتيك لا الدنيا ولا الآخرة. انت لو حريص على الآخرة ربنا يزيدك ربنا يزيدك الدنيا والآخرة، لأن الله عنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الدنيا ومفاتح الايه؟ الآخرة. اللهم إن أع- أعزنا في الدنيا فأعزنا على الاستقامة وإن أمتنا فأمتنا على الإسلام والإيمان يا أكرم الأكرمين. فأنت عندما ترى المجتمع اختلطت الأمور لا احترام لكبير ولا عفو على صغير ولا رحمة وعفو من غني على فقير ولا تواضع من فقير او من غني او من موظف او من ذي جاه او من ذي مال او من ذي منصب فلما قلنا ان الدنيا قد انتهت كلا اليائسون من الاصلاح يئسوا بامور ثلاثه اللي بييأسوا من اصلاح الامه المحمديه لان احنا ما زال عندنا امل في صلاح الأمة وأكبر عنوان لصلاح هذه الأمة نساؤها وشبابها الذين تعرف أقدامهم بيت الله عز وجل وما دام أنت أقدامك عرفت بيت الله ودروس العلم فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر الأمر الأول من اليأس جهل الناس بطبيعة الدين الإسلامي ان انا اجهل طبيعه الدين الاسلامي يعني ايه؟ طبيعه الدين الاسلامي حول العرب الغوغاء كما قلنا في اول حلقه من ناس عباره عن انعام سائمه ردع في الصحراء الى اناس فيهم الاحترام وفيهم الوقار وفيهم العبادة وفيهم الفروسية وفيهم النخوة وفيهم الإيثار وفيهم حب آه يعني آه، حب ما ما للغير ما لا يحب ما يحب لنفسه وأن يكره للناس ما يكره له هكذا حول الإسلام العرب في هناك عبارة عن أمم متطلعة متحاربة وقبائل متناحرة إلى إخوة متحابين في الله والله سبحانه وتعالى ي- يمن على المسلمين كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون فهذه منه من الله عز وجل يبقى اللي بيشهد قطيعه في الدين لانه حول سبحان الله يعني حاله العرب تلك الى اناس يعني الاقرع ابن حازم الاقرع كان له عشره من الولد في الاسلام ما قبل واحدا منهم ودفن سبعا من بناته احياء قبل الاسلام لما جه الاسلام ده عمل ايه؟ دخل الاقرع بن حابس بعد ان اسلم فوجد الرسول يحتضن الحسن والحسين اللي هنيجي نتكلم عليهم دلوقتي ان شاء الله يحتضن الحسن ويقبله ويمسح على راسه هل اتقبلون ابناءكم يا رسول الله؟ الله انتوا بتقولوا عيالكم؟ اصل في ناس فيها جفاف في العاطفه في ناس بتعتبر عدوك الشديد على ابنك او على بنتك ده بعض فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ماذا اصنع وقد نزع الله الرحمه من قلبك فما كان الاقرع بعدها الا رحيما بابنائه ورحيما بابناء المسلمين تحول هذا الانسان من قلب الغليظ الى انسان سبحان الله يعني رقيق القلب سيدنا انس الله يرضى عليه قال كنت لا احب اليقطين اليقطين اللي هو الايه؟ القرع بس مش القرع اللي في دماغك انت القرع الكوسه الكوسه الكبيره اه اه عسل بطل زي ما يقول او القرع والسلام خلي بالك فما كان يحب القهر واحد اظن واحد ما بيحبش اكله خلاص قال فلما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحبه يعني ايه الرسول دخل دخل على الرسول ياكل ايه؟ بياكل من القمع ده قال فاحببتها لحب رسول الله ودي مساله اكل دي مساله ايه؟ مساله اكل لا اله الا الله يبقى اذا الانسان حول حتى الحب حول ايه الحب ولذلك سيدنا عمر قال ايه قال يا رسول الله والله اني احبك اكثر من كل شيء مش الشيء كده وقال الا الولد عشان يبقى عمر ايه صريح قال يا عمر لن يكمل ايمان احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وزوجه وولده ونفسه التي بين جنبيه سيدنا عمر سكت كده قال الله ده انا كده رحت داهيه انا كده ما بحبش الرسول الحب الواجب قال والله اني الان يا رسول الله احبك اكثر من ولدي واهلي ونفسي التي بين جنبي قال الان يا عمر دلوقتي انت بس يبقى اذا وصل الايمان وصل ايمان عمر ان درجات الايمان بتاعته زادت الى ان وصلت ان تحول الحب المحدود الى حب ايه مطلق حب ايه مطلق يصل الامر وعثمان بن عفان الله يرضى عليه ان يجهز جيش العسرة جيش في هذا العصر تعالى دلوقتي خلي واحد يجهز جيش كام مليار يتجهز بها جيش دلوقتي عارف العساكر ال- الامريكان اللي في موضوع درع الصحراء اللي على بعد 1500 كيلو متر من مكة المكرمة بيستخدموا في الشهر يعني شهر ونص وشهر صفر وداخلين على شهر اكتوبر 832 مليون دولار كريمات لدهن الشفايف عشان الاسد في الصحراء. خلاص؟ يعني كريم لدهان الشفايف ها والعسكري بغلبانه ابو 3 جنيه بتاعنا الله يعينه ها وربنا يوسع عليه من من واسع فضله ها والحامد يا اخي والشاكر الحمد لله والله اهو دي نعمه من النعم ولا لا؟ اه نعمه الثاني قاعد ينزل كفايفه بتاعه وزعلان وجايبين له صديقته عشان تسليه ها طب هيحارب عينيه ليه؟ ها هيحارب ازاي يعني؟ ها ما يعرفش يحارب عين لا اله الا الله فتخيل انت ده تكلفته قد ايه؟ لكن العسكري المسلم اللي رايح او يتحرك باذن الله يعني يوم ما يقولوا ده في حرب ضد اسرائيل بالله عليك كلنا نطلع ولا لا؟ كلنا ان شاء الله هنروح ارض او ده الدوله ما تقول اه يلا آه، كلنا يلا طب اعمل اجابه على هذا مش هنرجع دولنا باذن الله بس الدوله تقول ها يعني دلوقتي ما ينفعش انك تعمل فرقه انتحاريه وتروح لا لكن لو في منظم ويفتحوا تطوع ل- لقتال اسرائيل والاخراجها من المسجد الاقصى سوف يجدون باذن الله يعني ملايين الملايين يقولون لا اله الا الله حي على الجهاد قول ان شاء الله يخرج ولا انت عايز تبقى امام كفايه ولا انت ما تعرفش ترن عليه ها بتطبل ده عليك برضه وماشيه ومسطوره ولا ايه؟ ما توحد الله لا اله الا الله فالمسلم بطبيعته عندما يعلم امر هذا الدين يعلم ان الدين حول الناس ال- ال- او العرب دول من الناس سبحان الله تصارع وحرب وتناحر وتشاكل الى اخوه متحابين في الله. هذا هو السبب الاول من ياس المصلحين. من فضل الله انا لا ايأس ابدا من ان هناك ما زال خير في الامه بل بالعكس الخير يكثر والله ان الشر لا يكثر ابدا الشر بيتحسن بفضل الله ليه؟ فاما الجبل فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ان شاء الله اللي ينفع الناس ينفع يظل لا اله الا الله ما تزال طائفه من امتي قائمه على الحق تزال طائفه من الامه قائمه على الحق لا يضرها من ضل ابدا بفضل الله ليه؟ لانها مستمسكه بالكتاب والسنه اعظم شيء انك تلاقي مراتك في عز الفوضى والعري اللي في الشوارع تلاقيها منقبه ومؤتمره وماشيه بادب وجايه الى المسجد وبتسمع درس العلم ثم تصلي الفجر وتصلي ركعتين في جوف الليل وبتقرا في القران وتيجي العيال الصغيرين اولادك قاعدين على الترابيزه ولا على الطبليه ولا على الاكل قل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبعد ما خلصوا يقولوا الحمد لله رب العالمين وتلاقي اولادك كده بيصلوا وبناتك كده مطيعات من نعمه من النعم بتفضل يجب ان تحمد الله عليه وان تستزيد الله من فضله وان شكرتم لازيدنكم اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا ممن تقبل شكرهم وتزيدهم من فضلك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. السبب الثاني من سبب يأتي البعض منا من انه آه، من من انتشار الفساد انه ان الشيطان لا يريه الا كل صورة سيئة يحط قدامه الايه؟ الشر بس شوف الناس بتكتب 300 دولار شوف الناس بتخالف بعضها شوف طابور الجماهير الناس بتاكل زي السمك طب اقول لك حاجة انا صلي على رسول الله روح امريكا واتفرج على العيادات النفسية بالطوابير عشان تحجز مكان عند الدكتور النفسي او النفساني او النفساوي زي ما تسميها انت بقى سبحان الله الدكتور النفساني ده بتاع علم النفس او بتاع الطب النفسي ده بالطوابير في الولايات المتحده وفي الارض على الايه؟ على علاج الطب على الطب النفسي ليه؟ لان عندهم يا اما مكتئب يا اما مقدم على الانتحار يا اما واحد قنط من الايه؟ من الحياه وما فيها يا اما دخل على مرحله الجنون واحدة من دول ترسي يا يائس يا قائم يا واحد مقدم على الانتحار يا واحد سبحان الله عنده اكتئاب شديد جدا يا واحد مقدم خلاص هيقتل أقوى أو دخل على درجة الجنون خلاص ما ممنوع وفي الطرابير وانت لما تقف طابور على رزق لك فرخه ولا كيلو سكر ولا رغيف عيش لا والله انا اقف على رغيف العيش ها وما اقفش على فساد العقل صح ولا لا؟ يعني عندنا اقف طابور اجيب اكل ها وفي الصحه لله واجري وانط في الفرنيه 67 وما شاء الله والاقي مكان انا بتسال واد الفرود الموظف بعد مدرس وقت الملف لو تحت السودان ها بس يا اخي لا اله الا الله ربنا سبحانه وتعالى بيديله ما هو ربك ع- عليم وكريم ها زي واقف في عين الاتوبيس جاي اخر البتاع الثواني عنده رحمه يهدر الناس شويه ع- عايز ايه؟ ي- ي- يدوس الناس برضه مهما سرعه من سرعه تلاقي الواد الموظف درويش فندم ده ما شاء الله في لحظه قاعد في الكرسي اللي ورا السواق ما تعرفش ازاي المهم ان ما شاء الله عليه سريع و- وربنا بيديله الصحه ويحمد الله على فضل الله والله هو ربك ما يديك كل حاجه يرزقه ربنا بعد كده بقرشين يشتري عربيه تلاقي كل مشوار يروح بالعربيه يحصل له ايه؟ يقول له غضروف اه تلاقي عنده روماتويد تلاقي عنده مش عارف ايه يعني ربك يدي كده ويسحب كده يدي من هنا يع- يغطيها من ناحيه راسها يعرفها من ناحيه رجليها يغطيها من رجليها يعرفها لو اداك كل حاجه تبقى زي جدك بقى بلاش جدك تبقى زي فرعون آه. فرعون بقى ربنا اداله كل حاجه قال يا موسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال الله يعني طب واليوم من دي ده يروح فين؟ قال له يروح جنات تجري من تحتها الانهار وملك لا يفنى قال يا سلام طب ودي ايه دي؟ طب انا عنده اهو اليس لي ملك مصر وحدي وهذه الانهار تجري من تحتي ولا مرض لما فرعون لغايه رساله سيدنا لغايه ما دخل عليه سيدنا موسى بالرساله لم يمرض مره انا رضا فعشان ياخد شعور الايه الالوهيه مع ربنا اللي, اللي, اللي, اللي يريد يضله اللهم لا يعني لا تسلكنا بعد العطاء يا رب وثبت علينا نعمه الايمان يا اكرم الاكرمين غنى وجاه ومنصب ومكانه والناس كلها بايه والعياذ بالله بتعبده من دون الله فخلاص فربنا بدا يبتليه جاب لهم في الاكل الايه ال- ال- ال- الدم يبص للمطبخين بتاع الفرار يغلبوا يبصوا بالاطباق قدام العرض مليئه بالدم يا موسى اكتب عنا العذاب انا مؤمنون ادعى الرحمن ربك عشان يعرف اكتب العذاب ونحن لن لن نؤمن لك فربنا يبتليهم بالايه؟ بالضفادع تتخيل عن العذاب بتاع الضفادع المنتهي لا يقول لك كان فرعون يجلس في ملك او اي مصري فرعوني ها من الفراعنه من بتوع الفراعنه دول الغير مؤمنين بسيدنا موسى يقعد يجي يتكلم كانهم يبقى يفتح بقه يبقى عنده صباع نصب بقه حاجه طبعا يعني تخيل إن الدنيا تبقى- تبقى ضفادع حاجه تخوف انت فاكر موضوع التراب بتاع 85 حاله ال- ال- الريف و- و- و- و- و- والصعيد الى الى جحيم نسال الله العافيه ونسال الله الرحمه ها الجراد والقمل والدم والضفادع ايات مفصلات ربنا وضح الايات دول يا موسى ادعو لنا ربك سبحان الله هم يجي بعد كده ما فيش فايده سيدنا موسى قال لك احنا بقى ناخد الجماعه المؤمنين دول ونروح نعمل لهم بيئه ايمانيه بعيد عن الانحراف بتاع فرعون ده. يا قوم يلا على الارض المقدسه سار بهم تجاه الميناء كان هناك طال الحجر اللي النهارده في الشرقيه ناحيه ابو كبير كده قال اصحاب موسى انا لمدركون قال ان معي ربي سيهدي عبر سيدنا موسى ومن معه كان جبريل يقص على حبيب الله صلى الله عليه وسلم المشهد يقول له لو تراني يا رسول الله وكان سيدنا جبريل يقعد مع سيدنا الحبيب يستامره ويكلمه عن اخبار الامم السابقه لكن الرسول كان عنده من العلم ما ليس عندنا ولكن الشيء اللي هو يخص امر العقيده والوصول الى الله لم يخبره عن- عنا رسول الله ابدا ما خبر شيئا الا علم صلى الله عليه وسلم ما علمه بلغه يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم قل له لو تراني يا رسول الله عندما اوشك فرعون على الغرق وقال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل انا امنت باللي بيقولوا عليه ده خلي بالك حتى مش قال يا فرعون بيقول امنت بالايه؟ بالله ولا امنت بالرحمن الرحيم ده بيقول امنت بالذي امنت لو تراني ده سيدنا جبريل بيقول لو تراني يا رسول الله وانا ادس الماء في فمه كي يغرق قبل ان تدركه رحمه الله عز وجل. يعني شوف الغيظ بتاع سيدنا جبريل منه عايز يجرأه قبل رحمه ربنا ما تنزل عليه. يعني سيدنا جبريل بيغار على ع- على مقام الوحدانيه ولا ايه؟ يا اخي ده اللي يكتب ابوك انت بقى عايز تطلق بزمار خير صح ولا لا؟ فما بال من يقول انا ربكم الاعلى. ورغم ذلك كان الشافعي يدعو الله ويبكي ويقول يا رب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى تقول هكذا يا رب لمن قال انا ربكم الاعلى يعني انت قلت لموسى وفرع... لموسى وهارون روح لفرعون قولوا له ايه؟ قولا ايه؟ لينا لعله يتفكر او يخشى قولا لينا وهو بيقول ايه؟ اللي اللي هيتقال له قولا لينا ماذا يقول؟ يقول والعياذ بالله انا ربكم الاعلى فما بالك يا رب بمن يقول في كل لحظة سبحان ربي الأعلى ما دام يعني موسى وهارون هيقولوا كلام لين اللي بيقول انا ربكم الاعلى طب اللي بيقول سبحان ربي الاعلى هتكرمه يا رب ان شاء الله اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا فالشيطان قد يوسع لك منظر الفساد امامك عندئذ ايضا لا تشك في الصلاح والاصلاح ابدا النقطة الثالثة التي يأس بعض ال- ال- من يرشد الناس سواء في بيتك او في عملك تقول يا عم وانا ايد واحده اتفق يعني انا هصلح الكون ايوه يد لوحدها الفضل ده تصفق الايد لوحدها ان شاء الله هتصفق ليه؟ لان يد مع يد مع يد كل الايادي المؤمنه ان شاء الله سوف تجتمع على الخير ولا تجتمع امتي على ضلاله ابدا فاللهم جمعنا بعد فرقه واحنا بعد شتات واهلنا بعد آه، ضلال انك يا مولانا على ما تشاء قدير. آه، توقفنا يوم الاثنين الماضي عند السيدة آه، آه، ام كلثوم بنت سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقلنا ان موعدنا في بداية الدرس القادم اللي هو الحلقة الثامنة اللي احنا فيها النهاردة ان شاء الله الحلقة الثامنة مع آه، اصغر او صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حازت حب ابيها اكثر من غيرها ومن ظلت على قيد الحياة بعد انتقال ابيها الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم ومنها كان عاقبه ونسله الطاهر عليه الصلاة والسلام فانجبت اربعا من الابناء والبنات السيدة فاطمة الزهراء تعالوا اليوم الولادة بتاعتها كان يوم عظيم في تاريخ ال- ال- البشرية السيول هدمت الكعبة الكعبة كل ما تيجي السيول تهدمها العرب يخافوا القريش يخافوا يقربوا من الكعبة لأن برضه كان عندهم إيه؟ لهم احترام لهذا المكان فماذا صنعوا؟ أرادوا أن يعيدوا بناءها فخافوا من الاقتراب قالوا لا احنا نقرب احتمال ايه يصيبنا الله بشيء لانهم راوا ما صنع لابرهه شافوا من اراد سوءا بالكعبه وشافوا ابرهه وشافوا الطير الابابيل وجابوها في الشعر بتاعهم يعني هم شافوا هلاك ابرهه امام اعينهم وكانت الحجاره اللي جابتها الطير الابابيل كانت الحجارة دي مسومة مسومة يعني معلمة يعني الحجر او الحصاية الحصاة مكتوب عليها اسم لا تقتله يعني واخد بالك سبحان الله سبحانك يا قدير انت بس خليك مع الله وياتيك نصر الله عز وجل لان عبد المطلب قال ايه؟ قال ابراهيم قال يا عبد المطلب اتي لاخذ بيت ابائك واجدادك وتسالني انت عن مئة من النيام لك ولابنائك ده كلام يا راجل انا اخد بيت اباك واجدادك اللي بتعتز بيه وتغدر اللي على بيت ناقه قال له الابل انا صاحبها الابل انا ايه صاحبها انا صاحبها انا ربها اما للبيت فرب يحميه بس هي كده البيت له رب يحميه الجماعه اللي بيقول لك احتمال مش عارف امريكا تعمل ايه ولا اسرائيل تعمل ايه ولا مش عارف آه، العراق تعمل ايه هذا بيت محمي من الله عز وجل الملائكه تتحرسه لا تظنوا الا كل خير لا تشكوا في قدره الله عز وجل لا يضحك عليكم احد وقل ان البيت الحرام يقام بسوء ابدا ابدا لا يقام بسوء من خارج ايدي المسلمين ومن ومن يرد فيه بالحاد بالظلم يذقه من عذاب الاليم خلي بالك ان ان بيت الله محروس من قبل الله عز وجل على ارجاء مكه وعلى ارجاء المدينه ملائكه تحرس المكانين وتحرس الحرمين الشريفين لا تخفي هذه لا دي مساله لا نقاش فيها انا مش هريد فيها ابدا لان دي عقيده سبحان الله فرد عليه الابل وعاد ابرهه ومعه اثنا عشر فيلا آه كما قلنا وبعدين الفيل الكبير ده كان اسمه محمود يسمى الفيل محمود يعني محمود في حاله يوجه الفيل يمين يمشي شمال يمشي غرب يمشي شرق يمشي يجي ناحيه الفيل ناحيه الكعبه انت لما رحت حجيت وانت بتفيض من عرفات بنيجي في حته بنقول يا اخوانا يا ريت نسرع شويه اللي هو وادي محسر وادي محسر ده حته قبل المشعر عند المشعر الحرام ببضعه امتار دي الحته اللي هلك فيها مين؟ ابرهه فالرسول كان يامر الصحابه ان يجوا في المنطقه دي ويجروا شويه ما يستنوش اخبط كده احيانا السواق هو احيانا منزلين الحجاج انزل انت هو جنب الحفر من هنا يا ابني ما حدش ينزل الحته دي لا يا استاذ هتعملوا لنا مسافه انزل الامر ده حاصل يا ابني هتنزلنا في وقت محاضره بايه؟ المهم سبحان الله ما علينا فلا اله الا الله في هذا المكان المهم يمر في اليمين شمال واذا بالطير تحجب ضوء السماء وتنزل كل طير معاه ثلاث حصايات حصاية في المنقار في منقاره وحصاه في رجله اليمنى وحصاه في رجله الايه اليسرى وكل حصاه مكتوب عليها اسم الايه المقتول بها مسومة عند ربك أبرمه من شدة ده كل واحد ياخد حقائق تيجي في دماغه تروح داخلة يعني هي حياته اللي تيجي في عينه تدخل في عينه تنهي حياته وهكذا أبرمه بقى اجتمعت عليه الطيور حتى جمعه جنوده في آه، يعني جرة كده حاجة زي قبة لموه يعني في قبة حتت يا ستار يا رب يا ستار يا رب يبقى إذا أريد أن أقول أن كل مسلم يجب أن يدرك أن للبيت رب يحميه فلما هدمت السيول الكعبة وأرادت قريش ده شوف خلي بالك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يولد في عام اثنين وبعدين لما بلغ من العمر آه، ثلاثة وثلاثين عاما وأرادت قريش أن تبني الكع- آه، بلغ من العمر ثلاثون عاما أرادت قريش أن إيه أن تبني الإيه ال- آه، الإسرائيل بناء الكعبة فخاف راح داخل الوليد بن المغيرة اللي هو أبو خالد بن الوليد وأمسك بالمعول ما هو عشان يهد لازم إيه يهد فقريش كلها راحت واقفة ساكتة هو راح ايه قال يا رب انت تعلم اننا لا نريد الا خيرا وراح ضارب وقع حجر من الكعبه راح القريش قالوا بس انتظروا حتى الصباح ان حدث شر للوليد فسوف نعيد الحجر الى مكانه ولن نقترب من الكعبه ان ما حصلوش حاجه يبقى نهد ونبني زي ما كانت مبنيه فاتوا الى الصباح فاذا الوليد سليما معافى يذهب ليكمل الايه الهدم ليعيد الايه البناء وكان الرسول يشارك صلى الله عليه وسلم هم بقى مكان الحجر الاسود واختلفوا كما نعلم في القصه فاحتكموا قالوا اول واحد يدخل من باب الحرم نحتكم اليه فاذا به سيدنا محمد لم يكن رسولا بعد قالوا إيه هذا هو الامين محمد قد رضينا بالامين محمدا هم بقى مكان الحجر الاسود واختلفوا كما نعلم في القصه فاحتكموا قالوا اول واحد يدخل من باب الحرم نحتكم اليه فاذا به سيدنا محمد لم يكن رسولا بعد قالوا إيه هذا هو الامين محمد قد رضينا بالامين محمدا مالكم قالوا والله احنا مختلفين مين اللي يحط الحجر وكاد وكاد ان يحدث تنازع بين القبائل لان كل قبيله عايزه تحوز هذا الشرف وهذا شرف كبير لل... لل... لل... لل... لاي قبيله ان تضع او ان تعيد الحجر الى مكانه. عندئذ خلع باءته الشريفه ووضعها على الارض ووضع الحجر فيها ثم آه قال لتختر كل قبيله واحدا منها سيرفع من طرف فلما اقترب الحجر من مكانه اخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه ووضعه ايه مكانه وايه وانتهت الايه المشكله. عاد الى البيت فاذا بخديجه قد وضعت فاطمه الزهراء. يبقى ابوها يولد في عام الفيل وهي تولد في يوم اعاده بناء الكعبه مش دي برضه هتقول لي مصادفات يا سبحان الله سماها فاطمه الزهراء ليه؟ قالوا من كان ينظر في وجه فاطمه كان الشمس تشع من وجهها كابيها زهراء يعني مضيئه السيده فاطمه حرمت حنان امها وهي صغيره ما لحقتش تقعد مع امها كتير وتزوجت في غيبة أمها وكان يوم زواجها من سيدنا علي هنحكي عليه دلوقتي ونشوف أن كما قلنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأحد الأنصار وواحدا من بني عبد المطلب ليأتي بفاطمة وأم كلثوم هتقول لي الله امال فين زينب وفين رقيه؟ احنا اتفقنا الجمعه اللي فاتت اللي فاتت ان السيده رقيه كانت مع زوجها مين؟ عثمان بن عفان فين؟ في الحبشه بتاعت الهجره في الحبشه والسيده زينب كانت ما تزال في عصمه زوجها مين؟ ابي العاص ابن الربيع اللي هو ابن مين؟ ابن خالتها أه، امه اللي هي مين؟ السيده هاله اخت السيده مين؟ السيده خديجه انا قلت الكلام ده الاسبوع اللي فات عايز درس انا ولا ايه؟ ما توحدوا الله لا اله الا الله حتى المسلمين يحبوا الحكايات يعني المهم فالسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة تبعا من جاء من عند أبيهما ليأخذهما خرج عليهم الحويرث ابن عبد قصي واحد من صناديق قريش فنخس بعيريهما فوقعت السيدة فاطمة على الأرض كما فعل بالسيدة إيه؟ زينب. ف حدث لها سجحات وكدمات في جسدها رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الحويرث ابن عبد قصي فليقتله ولو وجده تحت الحجر الاسود يعني بيلاقي الحويرث اللي عمل في السيده فاطمه كده يقتله حتى لو كان عند الحجر الاسود مع انه من دخله كان ايه امنا الا ما استثناه رسول الله كان قتله على يد مين في عام الفتح على يد علي بن ابي طالب سيدنا علي سيدنا علي قتل الحوير بن عبد القصي هاجرت السيدة فاطمة تلحق بأبيها صلى الله عليه وسلم في المدينة طبعا حياة السيدة فاطمة منذ بعثة أبيها وقد كانت صغيرة لأنها ولدت قبل البعثة بعشر سنوات يعني يوم ما كان آه يعني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل اقرا كان السيده فاطمه عندها كم سنه؟ عشر سنين. وفي خلاف في الروايات انها كانت ثمانيه وانها كانت سته على كل ترجح بعض الروايات على بعض وهذا لا يهم. من كرم الله عليها عز وجل ان زوجها عليا كما سوف نتحدث ان شاء الله قال انس بن مالك بعث النبي يوم الاثنين يعني سيدنا جبريل نزل على النبي يوم ايه؟ يوم الاثنين بيقرا وصلى علي خلفه يوم الثلاثاء كرم ولا مش كرم؟ كرم سبحان الله بعده كرم سبحان الله السيدة فاطمة كانت ترى كيف كانت تعذب قريش أباها ورأت طلاق أختيها السيدة رقية والسيدة أم كلثوم من مين؟ عتبة وعتيبة أبناء إيه؟ أبناء أبي لهب والعياذ بالله. وأنتوا شفتوا أن عتبة لما كان مرة بعد ما طلق زوجته آه، السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شتم الرسول عند الكعبة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. بس ابو لهب اول ما سمع الدعوة كان لا يسير الا وعتبة في يده ويقول ان دعوة محمد مستجابة يا اخي لا اله الا الله حاجة غريبة ولتعرفنهم في لحن القول فأراد عتبة أن يأخذه إخوانه في رحلة إلى الشام فأبو لهب قال لهم أعينكم على عتبة ليه اشمعنى ما هو واحد معانا ما هو ما هو شاب زي حالتنا ايه يعني قال ان محمدا دعا عليه ودعوه محمد مستجابه لا يسير عتبه امامكم ولا خلفكم ولا ايمنكم ولا ايسركم انما سيروه واجعلوه ينام في وسطكم بيعمل احتفاظ ايه؟ انت ده خليه يمشي من قدام ولا يمشي من ورا ولا يمشي على يمين الركبه ولا يمين خلوه دايما ايه؟ في النص ولما ينام نيموه في النص فناموا وهو وصفهم قال احدهم وكان اخر الشهر فظلام في الصحراء اشعر ان اسدا يتكممنا اللي جنبه قال له ابتدي هو الاسد لسه يشم ده على طول بايه؟ بياكل واخد بالك انت قال له اسكت ما اظن ان الاسد يتكلم انما الاسد يختلف ده لسه مش ايه مش هيتم سبحان الله فكانما يبحث عن احد حتى سمع عتبته فاخذه سحبه من بين اصحابه واكله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يا ويل من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او يسب دين الله عز وجل اه لان اللي يسب الدين ده موضوع ثاني خالص اللي يسب الدين والعياذ بالله فقد خرج من المله وقد حبط عمله وصار مرتدا وان اراد التوبه فليجدد الايمان وليغتسل ولينطق بالشهادتين وليصلي ركعتين بنية التوبة وليعقد على زوجته من جديد وليستأنف عمله فلقد حبط عمله. لكن تسمع احسن بكير ليل نهار في الشارع مصيبة كارثة. سيدة فاطمة رأت مرة أبا جهل وهو يضع كلا الجزور يعني الكركة بتاعت الجمل على ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم. فعين تشق الايه العفانه او العفونه او الكرشه بتاعه الجزور والمطارين والحاجات الفشه والريحه المسكنه دي عن ظهر ابيها وتبكي وتقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله بنت ضعيفه لا تجد من ايه من ينصر من ينصر اباها سبحان الله فكان يقول من ينصرني سيدنا الحبيب عند الكعب من ينصرني فتقول فاطمة أنا أنصرك يا أبتاه وابن عم وعلي عن بعض وأنا أنصرك يا ابن العم لا إله إلا الله ولقد كان نعم النصير وليه سبحان الله أنت تجد الشجاعة بتاعت علي أنت لو تفكر فيها بس بجدية مش تفكر فيها بقصة أن اللي هينام كان الرسول في الهجرة ما محكوم عليه محكوم عليه بالقتل ولا لا؟ يعني اللي هينام في هذا المكان واحد غيره يقول طب ما تشوف غيري طب ما تأجر لك واحد اشمعنى انا؟ ده انا يا عم عند ايه؟ ده انا غلبان ده ماليش الا لو ما مالهاش الا هي. ايوه انا أقول- سبحان الله إيه؟ يا علي شوف العظمه بتاعت الرسول ده نام في هذا الفراش نام هنا وعندما يصبح الصباح خلي بالك من الكلام وعندما يصبح الصباح يبقى سيدنا علي هيصبح عليه الصباح ولا لا؟ ها؟ انت انا عايزك تدقق في السيره مش تاخد الكلام كده على عوائله لما الرسول يقول له عندما يصبح الصباح يبقى الصباح هيجي على العدو ولا لا؟ هيجي سبحان الله سيدنا الحبيب رغم عداء قريش له كانت لا تحمل ولا تحفظ اماناتها الا عنده الامانات بتاعت قريش كانت تحفظها عند مين؟ عند سيدنا رسول الله رغم ايه؟ العذاب وهو هم بيدوروا على ايه؟ على قتله وهو لا اله الا الله يقول لعلي انت تنام هنا عشان عندما يصبح الصباح تعيد امانات قريش الى اصحابها. يعني هم بيدوروا على قتله وهو بيدور على ايه؟ على ان يعيد الامانه، شوف يا اخي اخلاق ايه دي؟ ما احنا عايزين يا من له الاخلاق رحم الله امير الشعراء يقول في الحبيب ايه صلى الله عليه وسلم يا من له الاخلاق ما يهوى العلا ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء آه. كل عهد ذمة ووفاء واحد في ال- قبل البعثة أراد الرسول في شيء كان قبل الرسول ما يبقى رسول قال له انتظرني عند الكعبة قبل الغروب فراح الرسول ينتظر زي ما وعد الراجل ما جاش ثاني يوم الراجل ما جاش ثالث يوم قعد ست ايام في اليوم السابع الراجل جاي معدي عادي فلقي ايه؟ سيدنا الحبيب قاعد قال له ما الذي يجلسك هكذا يا محمد؟ قال له يا بني هذا سابع يوم انتظرك عشان ادى الراجل كلمه اللي هيستناها ايه؟ قبل الغروب فعدى اول يوم قال لا استنى يمكن ثاني يوم يمكن يجي ثالث يوم قعد سبع ايام ينتظر مين فينا يعمل كده؟ ده احنا بنتنكس عشان نلغي المواعيد ولا ايه؟ طب صلوا عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ولذلك اللي بييأس من صلاح الأمم يقول لا لا أبدا تخلق الرسول وحدها ها؟ كما قال فيه الغرب جماعة المستشرقين بيقولوا ايه؟ يقول لو لم يكن محمد رسولا لو ما كانش رسول لكانت خلقه تصلح ان تكون وحدها رسالة. يعني لو ما كانش هو رسول كانت الاخلاق بتاعته تنفع تبقى رساله لوحدها تبقى دين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ما ضرب امراه بيده قط وما ضرب قادما بيده قط وما ضرب بيده احدا الا في سبيل الله عز وجل ابدا ما ضربش حد سواد بن عبد الله في شك في غزوه بدر فاكرين انتوا القصه او بعدين قال له ايه؟ قال له من كان بيقول قدام الصحابه قبل احتلال المعركه من كان قد استقت او اقتلت من ظهره فهذا ظهري من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستخد منه ومن اخذت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء قال سواد بن عبد الله رضي الله عليه انا يا رسول الله قال له انت ايه؟ قال له ضربتني وماذا تريد؟ قال له اضربك كما ضربتني الصحابه هابوا يا سواد لا يا سواد ده- ده سيدنا الحبيب قال هو علمنا العدل هو اللي علمنا العدل قال اين ضربتك؟ قال له على ظهري فقال الحبيب وهذا ظهري وانحنى صلى الله عليه وسلم وهو من منحنى الا لله عز وجل فقال لا لقد ضربتني بدون ثوب أنا اضربك على ال- على القميص والسروال اللي سلمته لا لا لا لا ده انت ضربتني على اللحم الصحابه اتلموا على سواد يا سواد اتق الله يا سواد ما- ما- سيدنا الحبيب يمنعهم اتركوه فكشف عن كتفيه فأكب سواد يقبل خاتم النبوة ويبكي ويقول يا رسول الله ربما لا يكون لي عهد في الحياة بعد الغزوة فربما رزقت الشهادة فأريد أن يكون آخر ما يقع نظره علي خاتم النبوة وسمعتك تقول من نظر إلى خاتم النبوة فلن يدخل النار يوم القيامة وما كان لسواد بن عبد الله ان يجلد ظهر خير عباد الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذه اخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم فالسيده فاطمه رات كيف عذبت قريش اباها سيدنا علي ينام في ايه في فراشه الرسول يترك علي بعد ان يحصنه بكلمات الله ويخرج والناس واقفين صفين ويضع التراب على ايه؟ على رؤوسهم ويقرا سوره ياسين وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون ثم يغادر المكان الى ابي بكر حيث كانت الراحله تنتظره وهو عبد الله بن هريره وعمرو بن ابي زهيره وسار في طريق وفي كنف الله عز وجل وعلي ينام يقول الله عز وجل يا جبريل يا ميكائيل اهبطا لتكن انت يا جبريل عند راس علي وانت يا ميكائيل عند اقدام علي فان ارادوا عليا بسوء فخذوه فاني افدي حياته لانه فدى حياه حبيبي محمد يبقى مربع على الايه؟ على الشجاعه وعلى التضحيه وعلى الزود عن الايه؟ عن الزمار والدفاع عن الحرمات رضوان الله عليه. فهاجرت السيده فاطمه الى ابيها وكبرت في السن وقلنا القصه ان ابا بكر جاء ليخطب فاطمه فرده الرسول برزق وجاء عمر ليخطبها رده الرسول برزق الى ان جاء علي. تقول روايه من الروايات ان سيدنا الحبيب قرب لعلي المساله اجئتنا لتخطب فاطمه قال له نعم وقال توكلنا على الله دي روايه الروايه الثانيه قال يا رسول الله جئت اخطب منك فاطمه قال اهلا ومرحبا وسكت فخرج فراى عمر على الباب قال ماذا قال لك رسول الله قال والله ما فهمت شيئا قال اهلا ومرحبا قال تكفيك احداهما من رسول الله ها انت يعني عايز ايه الرسول يقول لك اهلا ومرحبا يبقى ايه ها موافق الثلث ها قال له واحده تقضيك اهلا تقضيك ها؟ مرحبا تقضيك مش الاول احنا اول ما يجي العريس نفرش له الارض رمله ون... يا ابني الكتير علينا والقليل عليك ده الكلام الحلو ده كله حافظ الكلام الغلط ده هو غلط انه ما بيتنفذش هو يا ريت يبقى صح ما هو صح لما يبقى عملي يا ابني احنا بنشتري راجل كلمات محفوظه تقول احنا بنشتري يا اخي في البيوت احنا بنشتري راجل حلو ده ده البند الثاني في المعاهده وبعدين شوف يا ابني روح يا ابني هات لك شقه ولو يعني اللي, اللي تقدر عليه وتعالى يا ابني اتكل على الله خدها بهدومها يا سلام يا عم دول تروح انت عند بيت والدتك بقى يا سلام يا حاجه ناس ولا كل الناس اه ده انت خدت بقى لا ده من الناس المهم الكلام يتغير بقى بعد ايه تاني زياره ايه اول زياره بتبقى الوجوه ايه دافمه والابدان بيضاء ويجيبوا لك سخن وسائع وادي كيك وادي مش عارف بتاع المربع ده جدوه وبدوه ومدوه ويخلوا لك يا رسول الله الناس يعني اتيكيت وايه و- و- وتحديد فقد الصين من الجيران طب ليه ما تخلي الموضوع عقلي ما تخليه على- عشان يعرف حقيقتك خليه على طبيعتك ده سيدنا عمر لما خطب ام كلثوم من علي ابيها رضي الله عليها سيدة ام كلثوم اللي هي رابع بنت لمين؟ للسيدة فاطمة والحسن والحسين وزينب وام كلثوم دول اولاد مين؟ اولاد فاطمة فسيدنا علي قال له صغيرة يا أمير المؤمنين صغيرة قال له يا علي ألا ترضى الخير لأخيك المسلم أنت ترضى الخير؟ قال له أيوه قال له أنا عايز آخد من السلالة دي الله قال له سوف أرسلها لك إن أعجبتك كان بها الأدب بتاع سيدنا علي أنا عارف هي رايحة فين فقال لأم كلثوم بنت صغيرة بقى مش عارفة خد يا بنت البرد ده برد يعني إيه؟ ثوب كده ولا حاجة قولي قولي لامير المؤمنين هيعجبك؟ يعجبك ال- الثوب ده؟ فسيدنا عمر اول ما خبطت ام كلثوم قالت له ابي يهديك سلاما ويقول ايعجبك هذا الجرد؟ فقال لها عمر قولي لابيك وهل هذا الجرد هل هذا الجرد لا يعجب احدا؟ معقول الجرد ده ما يعجبش حد؟ فرجعت بتقول له ده بيقول لك هو الجرد ده ما يعجبش حد قال لها خلاص توكلنا على الله ترضي الامير المؤمن جرد سكت لا توكلنا على الله البنت نجحة وعينها بت- ده- ده- ده- يا اخي ده كان في زمان حاجه اسمها حياء العذاره نفسنا نشوفه ده البنت تنط في الارض كده تحمر والتاني والتابعين وتدخل جوه وتجري وتعيط من الخوف والخجل دلوقتي أدرك الله نسأل الله العظمة لبناتنا وأبنائنا سبحان الله فبعد ما يقول له يا ابني يجي تاني زيارة بقى يكشف عن أنيابه الكلام اللي يوجع بقى يدفع قد إيه مصر ويجيب قد إيه شبكة احنا شوف يا ابني احنا ما بنكملش حاجة لكن شوف أقسام كبيرة من 10 سنين جالها شبكة ب 12000 يبقى أنت يعني بالبلد كده إيه؟ ها يعني من 10 سنين سنة 80 ساعة تقول له شوف يا ابني دلوقتي سعر الدولار في السوق ده وما الدولار الراجل جاي يتجوز هو ماله بالدولار ولا بالاسترليني هو عايز عايز يلم حاله الولد سبحان الله ويشجع احنا الشباب على الزواج المصيبه ان نقول الكلام ده وكل برضه ما يجيب لنا عريس لبنات ده برضه نركز عليه ونجيب نجيب عليها وصيه يا اخي يسر يسر ولا تعسروا وبشروا ولا تبصروا وكونوا عباد الله اخوان تعب الشباب يا اخواننا تعب الشباب ما تخليش الشباب يعدي ال 40 سنه وما يتجوزش لك لسه بكون ده ما هو مش هيتجوز إن كان على التكون مش هيتجوز كونه انت اقم بيتا مسلما عايزين نشجع الشباب عايزين كل يوم اثنين نعقد قرار هنا وفي المسجد باذن الله يعني نشجع الشباب ليسر الامر مش كل خمس اشهر لما نشوف آه، الشيخ فاروق بينا مره او جاي مره يعني الراجل على كاتب كتاب قالوا لا دي ما شفناهوش عايزين كل اسبوع الناس تت- نقيم بيت مسلم نقيم بيت مسلم كده يبقى ساعتها ن- نكثر من القاعده الاسلاميه تناكحوا تناسلوا بتحددوا لا الرسول بيقول تنازلوا بتحددوا بتنظموا وتهيط على الخير الممثل يقول لك الزرعه الواحده لما يكون عود مش عارف يا ابني يا حبيبي انت دفعت حاجه ونص عود ايه يا الله يشرعوا لك يا بعيد لا اله الا الله عود ايه خلي الناس تجيب عيال مسلمين يوحدوا الله كفروا من الذريه وحد يضحك عليك يقول لك ده واحد احسن من اربعه لا الاربعه احسن من الواحد والعشره احسن من الكل يا اخي تجيب 20 عيل يا راجل ده الراجل بتاع اسبانيا عنده راجل فلاح اسباني خلف 21 عيل عارف عمل ايه الراجل؟ لو عندنا كنا ضربناه في ميدان السوق ولا في ميدان التحرير في الرقاب لا ده عمل سبحان الله ال- ال- الراجل بتاع اسبانيا الملك اهدى الفلاح اللي خلف 21 اعلى نوب او بتاع يعني نجمه او اعلى وسام اسباني وسماه فقط قومي. جاب 21 عيل. كسر الذريه. بتاع فرنسا اللي بيصدر لك حبوب منع الحمل. يعني فرنسا بيدي الولد الثاني 400 آه، فرنك علاوه على مرتب الايه؟ ال- آه، 840 فرنك على مرتب الاب. الولد الثالث 1460 فرنك فرنسي على زياده على المرتب. الولد الرابع حدث ولا شيء. يبقى هم بيكفروا الناس ويضحك ويصدر لك انت الخيبه يقول لك امسك حدد مفيش يا استاذ بنعمل ايه بجوه ما فيها ست ايات ما فرقتش لما يبقوا سبعه ها وربنا يبارك وانا لموسعون السعه ليست في المكان واللي بيحزنني اكثر ان القادرين ماديا هم اللي عندهم عيل واحد وعيلين ده احنا تفرح ان ربي ايه؟ يا سيدي ربنا بيعين يعني والدتك لما جابت لما جابتكم سبعه ربيتكم ولا ما ربيتكوش؟ والله احسن تربيه والله احسن دور دلوقتي على الجيل بتاع ال- الامهات خريجات الجامعه شوفوا ولادهم شكلهم ايه دلوقتي اه الواد بيتربى في الحضانه نسال الله السلام لا عنده عصب ولا حنان وعملوا احصائيه وجدوا ابن الموظفه جبان لان ابن الموظفه مرمي من صغره فين؟ في الحضانه فاول ما يلاقي حد جاي عليه مفكر إن ايه إن- عتماوي اللي في الحضانه جاي عليه عين الساده سفيده المعلمه دي ولا تسكت عين الواد يفهم يعملها على روحه ومناخيره تنزل يعصب ما يهمش انا خايف في الحضانه لان لان امه ام حماده في ال- في الشغل مش فاضيه ربنا يهدي ربنا يهدي وان يعود يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم النمل رافض ابدا يا اخي ربنا يهدي النمل سبحان الله مش قصد في الداخل بيصلوا ورانا دلوقتي ربنا يبارك فيهم دول ده هم اللي هيهدوا النمل ان شاء الله باذن الله فسيدنا علي لما قيل له اهلا ومرحبا راح رجع تاني لسيدنا الحبيب قال له يا رسول الله ارضيت ان تزوجني فاطمه؟ قال نعم يا علي اذهب فاحضر ابا بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير ومثلهم من الانصار هات لي خمسه وخمسه عشان يشهدوا على الايه؟ على العقد وبعدين حضروا العشره ودخلوا الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما عندك قال له عندي درع حطمية حطمية يعني تحطم الايه تتحطم السيوف عليها روح بيعها في السوق يا بلال باعها ب 400 درهم وجاء بال 400 وجلس مؤدبا ومتأدبا بين يدي رسول الله في حضور عشرة من صحابته رضوان الله عليهم جميعا فقال يا علي اخطب لنفسك يعني اخطب لنفسك يعني ايه؟ يعني هو بيقول خطبه عشان يتجوز ايه؟ السيدة فاطمة بيعلمه. ولذا احنا لما انا نفسي نع- نعملها في واحد بس عارف يقولوا متلمذ وحاجته بالبلد العريس، اقعد يا ابني اخطب لنفسك كده. يعني اقول ايه؟ يعني قول كلمتين، قول لحماد كلمتين كويسين. احنا عايزين ندرب ابنائنا على هذا، ويبقى كده عنده مش جراءة مش بجاحة لا يعني عنده جرأة في الحق، ويتكلم كده هو يجيد الكلام. سبحان الله. وانا عايز تعتبر حماد زي والدك بالظبط. وانا عايز الحما والحماه يعتبروا زوج البنت ده يعني ده استأمنوه على العفق وعلى الشرف لازم يعملوه زي ابنهم عشان يحمي ويحرص على ابنته ويبقى مكتوب ان يزعلها عشان اهلها الكويسين مش احنا ناكد على البنت عشان هي تقلل لهم ال- الحياه الى جحيم لا وهو ال- الولد يروح م- منع مراته من زياره اهلها طب ليه؟ لما؟ ليه بتقطع الارحام؟ ليه تتسبب في ان يقطع الناس ارحامهم؟ فخطب علي في حضرة الحبيب المصطفى فقال الحمد لله شكرا لأنعمه وأياديه شوف البلاغة بتاعت سيدنا علي بقى لأن تلميذ أستاذ البلاغة ده أنت لما درسك مدرس عربي خطه حلو زمان في ابتدائي طلع خطك حلو ولما درسك مدرس عربي ده ليه شوية الكلام بدأت تعرف تتكلم ما بال بقى سيدنا علي وهو تلميذ الحبيب الحمد لله شكرا لأنعمه وأياديه وأشهد أن لا إله إلا الله تبلغه وترضيه شوف بلاغة الحلم وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنته فاطمة على طباق مبلغه أربعمائة درهم فاسمعوا ما يقول واشهدوا شوف الادب بتاع سيدنا علي اسمعوا اللي هيقوله الحبيب واشهدوا على الايه؟ على العقل. قال الصحابه بادب ماذا تقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله المحمود بنعمته لان اي خطبه لا يبدا بها بالحمد فهي مكسوره يعني ايه؟ مقطوعه من الخير ما فيهاش خير الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المهروب من عذابه النافذ امره في ارضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته ونيرهم باحكامه واعزهم بدينه واكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو طبعا هو بيشهد نفسه بالايه؟ بالرساله برضه مش هو لما كان بتحدث امور منه صلى الله عليه وسلم يقول واشهد اني رسول الله ها؟ لما كسر الطعام في بيت طلحه وطلحه قال له انت وعشره اخذ له ايه؟ خدوا اللي في جمع كلهم واكلوا كلهم ومين اكل بتاع العشره زي ما هو فتبسم وقال اشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل جعل المظاهره نسبا لاحقا وامرا مفروضا وحكما عادلا وخيرا جامعا شوف الله التعليم تحديدا حبيبي يعني ربنا خلى المظاهره تجمع بين الاسر مش يقول لك عايز تنقل عايز تخاطب واحد نسبه لا الراجل الناس تقرب من بعضها واجدادنا قالوا يا اخوانا كلام مش ولا بد يقول لك النسب زي اللبن واخي مسلم يعود الصف الى شا... الى حالته يرجع الصف تاني الصف الله يعني ما ما تزعلش ما تقولش ابدا ان القطيعه حصلت لا خليك انت قرب مش انت اللي تبعد وخلي الوزر على من يقطع الارحام اللهم لا تج- لا تجعلنا من المقطعين للارحام يا رب العباد ان الله عز وجل جعل المصاهرة نسبا لاحقا وامرا مضطربا وحكما عادلا وخيرا جامعا اوشج بها الارحام خلاها ايه وسيله يعني ايه قربة قرب بها والزمها الانام فقال عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك خبيرا وامر الله وامر الله يجري الى قضائه وقضاؤه يجري